انت مجنون خد في الدنيا يا علم بيصطاد سمك القرش يا خواجه ده سهل جدا صيد القرش سهل ازاي بقى يخدق اقول لكم ازاي ها انتوا عارفين القرش يجيب القرش اه اه كلام مظبوط اه بحط في الصناره قرش وادلدلها في البحر تجيب قرش ابن حلال معكش قرشين ساغ فك عاملهم طعم لا دي كلام ما يخصص المخ ابدا واد يا دمي إيه؟
يلا بينا يا واد اذا كان على السمك يا واد ونفسك فيه إيه.
انا راح نشتري لك منين من الراجل اللي على نصية الشارع عنده سمك انما خلوة قوي ايه مين عم جابر ايه فهو دي اوعى تشتري منه ده بيبيع سمك صناعي اه إيه بقى الحكايه دي اخرى هو في سمك صناعي فين فين؟
في البرك الصناعيه
يلا بينا يا واد يا جمجم يلا يلا يا واد نروح نشتري سمك احنا يا واد وناكله خلاص يلا مش معاك فلوس فلوس فلوس منين ما هو بقول مع خد كل الفلوس يبقى وكلهم للسمك عاجبك كده معلش يا جمجم ولا يهمك يلا بينا على المعلم جابر وانا راح نتصرف
طب والنبي لو اديك في داهيه يا عم ده ايه بس ده احنا سمكنا اجدع سمك في السوق جابر ورا جابر بص لي كويس انت لسه بتتكلم عن السمك ليك عين تتكلم عن السمك الله.
طب انا وانت والبوليس النهارده انت بس يعني يا اخويا كده داخل لي بالحنجل والمنجل كده يا معلم حاسب مش تروق بس تفهمني ايه العباره بتاعتك ايوه استعبط يا اخويا استعبط استهبل يا حاج ما انا عارفك لما تسوق العباط على الشيطانه دي- دي.
انا بكلم على السمك اللي خدته منك فاكره اه فاكر العيال كلوا منه النهارده سمكتين وعدوك على اللي حصل حصل ايه فهمني ما تعمليش دعايه وحشه المحل امال الواد ابن برعي ماله؟
ربنا ينور له عينيه ابن برعي ربنا يكتب له السلامة دي- دي.
ابن برعي ده رايح خد هتمسك البرع برع ما تخلصش من حكايه برع دي ما وانا تفهم مش بقى.
فاضي غير البرع بتاعك ورانا السمك عشان يجيب شغلانه امال الله هتهلم معايا ده احنا لولا لحقنا الواد برعي ربنا يرشده لولا لحقناه بعملية غسيل معدة كان السمك بتاعك قتله انا انا عاملك تاني يا مفتري يلا ما عندكش ضمير يا واد الزحمه دي على دكانه المعلم جابر الناس بتشتري سمك ما هو اصل سمكه حلو زي ما انت عارف موسم تشتري سمك ايه يا عبيد اخلاقك يلا بينا نحوش يا جدع انت مالناش دعوه نخص ده ايه بعدين تجي لنا خبطه كده ولا كده والواخد ما يستحملش بقى كده يا جابر كده كنت عايز تضيع لي برعي ربنا يحميك يا جاي النبي يا برعي طب والنبي لا اقف لك على الدكان ماليش مخلي زبون يقرب ولا يهوب ولا يشتري من عندك ابدا كده انا حاسب واد آه.
انت بتقول لي انا الكلام ده آه، بقول.
طب خد يا ادفع خد آه، خد بتضرب.
يا عم اللي قدامك يا انت العجله بتضرب.
بتاعتك.
طب يا انت يا اللي جابر.
سنافية يا طب يا جابر.
أخي.
طب يا انا جابر.
اركب معاه كده طب يا جابر طب يا جابر يا ناس يا خال اوعى حد يشتري من الراجل ده سمك السمك بتاعه مسمم كان هيسمنا بس يا بقول لك السمك مسمم كان هيموت ابن بورع ربنا ما تخرس يرشده.
بقى قد في يومك اللي مش فايت ده تخرس بقى اخرس.
يلا بينا يا عم ده القطر مش بعزقها المسمم قال سمعت بقى يا بيجو انا يا عم مش هاكل سمك يا عم ولا انا يا جمجم هو احنا لاقيين رخنه اسمع يا واد آه، انا معايا قرشين ساقهم آه.
خدهم وروح هات بالقرش ده جبنه والقرش ده عاش فهمت اه فهمت بالقرش ده جبنه والقرش ده عيش خلاص ها طب اسمع بقى انا راح نسبقك على البيت بس انت ما تغيبش لا اغيب ازاي ده انا راجع لك هوا بالقرش ده جبنه والقرش ده عيش بالقرش ده جبنه والقرش ده عيش بالقرش ده جبنه والقرش ده عيش ايه الحكايه يا واد يا جونجو ازاي يا واد تغيب الغياب ده كله ساعتين يا واد ساعتين بتجيب جبنه وعاش هات هات ايه الجبنه والعاس اللي اشتريتهم خلينا ناكل لقمه وننام ما انا اصلي ما جبتش حاجه لا يا واد الفلوس وقعت منك لا ما لقيتش جبنه كنت هات حلاوه زيتون اي حاجه لا لقيت جبنه امال يا واد لما لقيت جبنه ما جبت سلاي انا ساعة ما وصلت للبقالة اتلخبطت ازاي ما عرفتش انه القرش بتاع الجبنة وانه القرش بتاع العيش يا خبر اسود يا خبر اسود على مخك اللي ما فيش منه فايده اسمع يا واد يا جمجم انا عارف انك انت مش نافع في حاجه ابدا هات الفلاس هات انا نروح نجيب انا ما تتعبش نفسك البقال قفل قفل يا نايان رحنا نم من غير عسى ما فيش حد تاني فاتح يا واد لا ما فيش غير عم جابر بتاع السمك روح هات منه واحنا برضه معقول ناكل سمك من جابر بعد اللي شفناه النهارده مين قال سمك يا غبي هات منه جبنة جبنه نجيب جبنه من عم جابر السماك اه ما هو عمال ينادي ويقول جبنة سمك طازة جبنة سمك طازة اخوتي هو انا يا واد رح نلاقيها منك ولا من ابو لمعه ولسه ما جاش لا ما جاش تلقى لسه قاعد وما اصطادش ولا سمكه على شط بحر الهوى رسيت مراكب ده اظن ما اصطادتش علشان- حاجه ابدا ما شرط امال ايه اللي في المقطف ده ليمون الله انت جيت كويسه جدي لا لسه ما جاتش نبيه قوي الوجه حلوه قوي دي قول لي اصطدت سمك مشوي وشرفك ازاي والنبي قول لي ازاي اقول لك ازاي ده انتوا كنتوا نحسني لا يا ساتر يا ساتر آه.
ده انتوا فقري لا يا ايه يا بس خبر اسود اه خلي بالك ها انتوا مشيتوا من هنا ايه.
وانا لقيت قدامي سمك القرش ده زي الرز رز اه ما هو السمك ما يحلاش الا بالرز يا خواجه انت بتخرف بتقول ايه يا جدع انت اصلك ساذج سيبك منه يا ابو لمعة واحكي لي عملت ايه مع سمك القرش اقول لك عملت ايه اه.
رحت حادف نفسي في وسطيه ده مو سمك كباب ليه سمك القرش دي في بقه منشار كده زي اللي بيقطعوا بيها الخشب اللي حصل لقيت لك يجي 7000 منشار داير ما يدور حواليا ها واحد منهم يا خواجه هيفا راح هابدني بمنشار وطير رقبتي قلت حلو حلو ازاي رقبتك اتقطعت وقلت حلو كانت لخماني يا خواجه يا الله لخوتي الله الله الله الله انت بتزعق ليه يا علي دماغك يا بني ادم كانت لخماك مش فيها عينيا ايفا قعدت ابص بيها على القرش ده والقرش ده والقرش ده بقيت مروش يا علي اه ده حتى دي عادتي خلي بالك عادتك ايه لما اخش خناقه اشيل دماغي اركنها جنب الحيط وافيع في الناس مش مهم دي عندنا خلينا في موضوعنا انت في وسط القروش وراسك مفيش مفيش ازاي ما انا لقيت واحد ابن حلال معدي على الشط حدفت له دماغي حدفت له دماغك اه وقلت له وحياة والدك خلي دي معاك على ما اجي يا حبيبي قلت له ازاي بس وانت في وسط القروش بالذمه ده سؤال ده انت غبي قوي يا خواجه الواحد بيتكلم منين من بقه خلاص بقي في دماغي ودماغي في ايد الراجل كلام ما فيهش غلط اسمع بقى يا جدع انت وهو اه.
كلام كتير مش عاوزين خلونا ننام بقى قلبتوا دماغنا تنام قبل ما تتعشى يستحيل امال انا مصطاد السمك ده كله لمين قوم يا خواجه قوم قوم مش عاوزين مش عاوزين مش رح ناكل حاجه عاوزين ننام اعتقوني بقى انت حر نعم وانت يا جمجم مش هتتعشى طبعا هتعشى انا واقع من الجوع خلاص السمك قدامك اهو متلتل كلوا وادعوا لي بس شجعوني كل يوم اروح اصطاد لكم يعني ايه رح ناكل سمك كل يوم لا بقى قطط طب قول يوم اه ويوم لا يا ابني احنا عشنا لبكره كلوا بس كلوا كلوا كلوا وانت مش هتاكل معانا ولا ايه تاني ده انا بطني بنجرت من اكل السمك وانا بشويها على الشط معلش كلك معانا سمكتين كده يا بني ادم افهم ما اقدرش ده انا واكل قد اللي قدامكم دول مرتين شوف بقى انا كنت رح ناكل انما على سن انت مش رح تاكل انا كمان مش واكل وانا كمان كنت هاكل لكن ما دام انت مش واكل وانت الرقم مش عاوز تاكل علشان انت مش راضي تاكل لان هو ما كلش وانا وانا علشان كلت ال- اللي ما كلتش هو ما كلش يبقى مش هاكل و- وكلت وما كلتش طب بس بس بس آه.
ايه ده كله هاكل هاكل اقعد انت هو اهو كده يحلى الاكل امال هو الاكل يحلى الا في اللمه ولما انت عارف كده ما بتاكلش ليه اصل ما فيش عيش وكان نفسنا نغمس الله طب مش كنتوا تقولوا لي كنت رح تعمل ايه يعني كنت بعد ما اصطدت السمك اصطدت لكم كام رغيف عيش
حلوه قوي دي خد يا واد يا جمجم كل الخته دي هات يا خواجه ربنا يكرمك اه ده لذيذ بشكل كل يا ابو لمعه كل مم.
مش عارف يا ولاد إيه الله آه، الحكايه دي عندي بغص كده مش لا لا لا ما تاخدش بالك تلاقيه شوية برد الحقيقة سمك حلوة قوي أيوة.
تسلم ايدك يا ابو لمعة الله وهو انا الصاد الا الحلو يا خواجه انا بنقي السمك اللي طعمه حلو بالذات يا حبيبي وبتعرف السمك اللي طعمه حلو ازاي بالذمه ده سؤال بساله انت حلو اه اصطاده حلوه قوي دي النكته لا السمكه
الله و... الله وده مين ده اللي بيخبط علينا السعادي يمكن خرامي قوم افتح له يا واد يا جمجم حرامي لا يا عم لا لا آه، آه، مين مين انا صبي جابر السماك ابو لمعه ده صبي عم جابر بتاع السمك وده ده اللي جابه دلوقتي ده يكونش واخدينه الاسم و... وعاوزنا علشان نروح نضمنه يمكن الله ايه يا جماعة رح نفضل نتكلم احنا كده ونسيب الواد على الباب ما تروح تفتح له يا ابو لمعة ايوه ما انا هفتح له اديني عايم اهو هفتح له آه، افتح يا بني ادم اهو ترى ايه يا ابو لمعه بقى ده برضه اللي اتفقنا عليه آه، لا ما هو اصل بس تعالى هنا انت رايح فين تعالى كلمني ايه مالك اتلخبطت ليه بس فهمونا الموضوع ايه الحكاية يا واد انت في ايه لا حكايه ولا روايه يا سيدي اصل ايه ما خلاص بقى يا ابني الله خلاص بقى اجرى ايه يا سعيسوي ما هنتكلم في الموضوع ده بعدين ده مفيش بعدين ايه بقى- فما فيش بعدين انا لازم نفهم ايه الحكاية يا عيسوي الحكايه ان ابو لمعه فات علينا في الدكان ها اشترى السمك اللي قدامكم ده آه.
وقال لنا هجيب لكم الفلوس حالا وراح ما رجعش اخص عليك يا كذاب يا ها؟
فسار ها؟
يعني ما استدتش حاجة وجاي تضحك علينا اه يعني السمك اللي احنا كلناه ده من عم جابر اه آه أخ يا بطني لا ده مسمم مسمم اه اه يا بطني